بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني أخواتي أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقائنا المتجدد عبر شاشة شبكة الطريق إلى الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يبارك في إخواننا وأن يبارك الجهود وأن يعيننا وإياكم على مراضيه هو ولي ذلك والقادر عليه أبدأ لقائي ولشديد الأسف بأمرين وقعا لي خلال الأسبوع الماضي الأمر الأول شاب في بداية قوته وفتوته ما شاء الله لا قوة إلا بالله شاب وسيم شاب قوي فتي شاب متفوق في الجامعة كان بيكلمني كده ويبعت لي رسالة على الانستجرام وبعدين بيقول لي أخبارك إيه وأحوالك فبقول له أنت أخبارك إيه مع ربنا قال لي السؤال ده محرج قوي قوي قوي قوي فبقول له ليه قال لي أنا علاقتي وحشة قوي قوي قوي قوي بربنا أنا بقى عندي سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أنا عندي مشكلة حقيقية في علاقتي بالله سبحانه وتعالى بدأت أكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى وأذكره بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله أتت هذه التذكرة بشيء من ثمارها بعدها بشوية وبقدر الله سبحانه وتعالى قابلت أحد الشباب فوجدت في كلامه يأس وحزن وبأس ووجدت وشه كده سبحان الله العظيم مكتئب ومهموم ومغموم في ايه قال لي سيبني في حالي انا قرفان انا خلاص انا بكح تراب انا وصلت لمرحله يعني خلاص مش طايق نفسي مش طايق حد لدرجه انه قال لي كلمه وحشه جدا جدا جدا جدا ولكن قلت له استغفر الله منها ايه المشكله ايه الموضوع وصل الامر إلى إنه عنده يأس حقيقي من الحياة وقال لي هقابلك في الآخرة بقول له طب يا عم نتقابل في الدنيا قال لي لا لا لا خلاص أنا ما عادش عندي أي طموح في الدنيا أنا زهقت من الدنيا دي طيب هتشتغل إيه؟ بيقول لي اشتغل ده أنا لو اشتغلت حرامي مش هكفي نفسي عشان أتجوز أنت ما شفتش الشبكة وصلت لإيه؟ ده انا لو عملت ده انا لو سويت ده بيقول لي لدرجه انه بيقول لي انا لو اشتغلت في المخدرات لو اشتغلت في المخدرات الله اعلم انا هوصل لايه اخواني اخواتي مشكله كبيره جدا جدا جدا جدا ان اسمع مثل هذا الكلام من شباب في بدايه حياته شباب يئس وقرف واكتئب ومش شايف حلول لمشكله البطاله لمشكله قله الرزق لمشكله حالة اليأس والاكتئاب وعدم اليقين في الله سبحانه وتعالى المشكلة دي مش مشكلة شابين بس ولا 200 شاب ولا 2000 شاب دي مشكلة ملايين الشباب في الأمة العربية والإسلامية وبالذات في مصر علشان كده أنا فكرت بصوت عالي مع إخواني وأخواتي وحاولت النهاردة أن أوجد معهم بإذن الله تعالى حلول من الكتاب والسنة الصحيحة لمشكلة كل سنة وسميت اللقاء مفاتيح الرزق الحلال شفت الباب الباب بتاعك بتاع بيتكم بتاع اوضتك بتاع مكتبك بتاع صندوق اللي انت بتعين فيه حاجتك اكيد له مفتاح لو المفتاح ما اتحطش مش هيتفتح الباب هي دي نفس القضية الرزق له اسباب له اسباب له مفاتيح احنا محتاجين ان احنا نتعلمها كويس قوي قوي قوي علشان نستنكر رحمات الله ورزق الله سبحانه وتعالى بس قبل ما هبدأ هسأل كل شاب وهسأل كل بنت هسأل كل حد بيسمعني دلوقتي هل تؤمن حقيقة أن الله هو الرزاق؟ هتقول لي امال ايه؟ جدا أنا أؤمن أن الله رزاق أنا مؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الرزق وبيده الخلق بجد أنت مؤمن بالحكاية دي هتقول لي آه هتقول لي ده ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه اسم الرزاق واسم الرازق قال تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين وقال الله سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين طيب يعني أنت مؤمن أن الله هو الرازق وهو الرزاق آه هقول لك طب اعلم أخي الكريم أن من مقتضيات الإيمان باسم الله الرزاق أن تؤمن بأربعة أشياء طلع إليك اليمين معايا عد معايا رقم واحد بما أنك آمنت أن الله هو الرزاق فلا بد وأن تثبت على هذا وما تقلقش أبدا إياك أن تقلق أو أن تتشكك لو حصل لك أي مشكلة لو حصل لك أي معضلة لو قل الرزق يوما ما اوعى تقلق قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة آمن أن الله هو الرزاق أول مقتضى من مقتضيات الإيمان بأن الله هو الرزاق ما تشكش فيه وتبقى على يقين من أن الله هو الرزاق ثاني حاجة احذر شياطين الإنس والجن ممن يوسوسون إليك ليل نهار قاعدين يلعبوا في دماغك الرزق يحب الخفية اجتهد اسعى يا عبد وانا اسعى معاك يقول لك ده ربنا قال كده وربنا ما قالش كده ولا حاجة يقول لك بقول لك ايه لا تقول لي حلال ولا حرام المهم الجنيه يجي يا عم شيخ سيبك من الكلام بتاعك ده بقى اه اوعى تستجيب وتستسلم لوساوس شياطين الانس والجن بحجة الخوف من الفقر قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا سبحانه وتعالى ثلاثة الرزق مكتوب مقدر لك بأسبابه سبحان الله تبارك وتعالى لما خلق كتب الرزق وقدر لك هذه الأسباب التي تأتي بهذا الرزق سبحان الله الرزق معلوم والأجل مضروب رفعت الأقلام وجفت الصحف فآمن بهذا يا عبد الله ولا تقاتل ولا تناحر لأجل دنيا ثانية أربعة ودي أهم نقطة عايزك تاخد بالك منها وهي نقطة اوعى نقطة اوعى اوعى أربع حاجات واحد اوعى أن تكون ممن يسعى لكسب الرزق من حل أو من حرام مش في دماغه ودي من علامات قيام الساعة أنه يأتي يوم القيامة على يأتي على الناس زمان قبل القيامة لا يبالي فيه المرء أمن حل كسب قوته أم من حرام خلي بالك بعض الناس لا سيبك من الحلال والحرام احنا هنمشيها بالحلال والحرام ولا ايه لا يا أخي لا يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ما تروحش تشتغل في بار ما تبيعش سجاير ولا تبيعش شيش ما تبيعش مخدرات ما تبيعش ملابس للبنات المتبرجات عشان يمشوا بيها في الشارع ما تبيعش خمرة ما تبيعش أي حاجة حرام ما تغسلش أموال ما تشتغلش في قرى عراه وتقول أصل الرزق بيحب السيسية لا احذر واوعى إن الشيطان يلبس عليك فتكون ممن يسعى لأكل الرزق من حلال أو اوعى ودي تاني نقطة أن تحصر مفهوم الرزق في الرزق المادي المالي فقط بعض الشباب فاهم ان الشاب الغني اللي عنده عربية احدث موديل الستايل الشاب اللي متجوز بنت كده يعني فورسيكا بنت جميلة جدا الولد الوسيم الولد اللي معاه كل الحاجات دي معاه أربعة عين أربعة عين أو خمسة عين واخد بالك أنت إزاي هو ده أسعد حد في الدنيا لا ده أنت كده مسكين خالص لأن أنت قصرت مفهوم الرزق على الرزق المادي فقط والعلماء لما جم عرفوا الرزق قالوا الرزق في اللغة يطلق على العطاء الجاري دينيا كان أو دنيويا هذا معنى كلمة الرزق أخدت بالك والله من الحكاية دي وقالوا ان الرزق نوعين رزق عام ورزق خاص رزق عام بيشترك فيه المسلم والكافر والبر والفاجر كل الناس بترزق كل الناس وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها يعني الله يرزق المؤمن ويرزق ترامب الكافر الله يرزق المؤمن ويرزق نتنياهو المحارب للإسلام الله يرزق المؤمن ويرزق فلان الطاغية المتسلط على رقاب المسلمين الله أي ده رزق عام إنما في رزق خاص رزق خاص يا أخي عطاء الله لك رزق فتح الله عليك في دينك رزق توفيقك للطاعة رزق ذكاؤك رزق لباقتك رزق قوتك وصحتك وعدم يعني مرضك رزق أن تعيش سعيد هادئ البال مع زوجتك رزق أن تكون المعيا موفقا دراسيا هذا رزق ان انت حضرتك بتمشي على رجليك رزق يا ده ربنا موسع عليا في الارزاق بس انا مش واخد بالي وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل والله يا ريت تسمعه بقلبك بيقول من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربته ومشربه وعافية بدنه فليس له نصيب من العقل لأنه قصر الرزق كله على حاجات حسية وإلا فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إليها والإقبال عليها والتلذذ بطاعته هي أعظم النعم لو كان صاحبها يعلم الله أكبر يا عم ده أنت نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوك عليها بالسيوف نعمة الرضا بالله سبحانه وتعالى غيرك من المتسلطين على رقاب المسلمين من الجبابرة والظلمة والطواغيت دول لما بيجوا يناموا يا اخوانا النوم بيطير من عينيهم بياخدوا كل المهدئات وبياخدوا حقن عشان يناموا عشان يناموا ساعتين ثلاثة فوق يا اخوانا ثالث حاجة فاوعى اوعى ان تعتقد ان عطاء الله لفلان شيء من الرزق المادي دليل على محبة الله له وأنه إذا حرمك من هذا الرزق المادي أو شيء منه أنه يبغضك سبحانه وتعالى لا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا لا لا منها غلط لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين والآخرة إلا لمن يحب أخيرا في كلمة اوعى اوعى أن تردد بلسانك أن السير على الحلال والحرام في مسألة الرزق هيرجعنا ورا اوعى اوعى تقول زي الجماعة اللي انت عارفهم اللي بيطلع لك في التلفزيون يضحكوا عليك ويقولوا لك ده الرقص فن رقص ده الرقاصة الفلانية هزت وسطها بتنعش الاقتصاد الخاص اوعى اوعى واحد يقول لك السياحة السياحة هي المصدر الرئيسي للدخل في مصر لو منعنا الخمر ومنعنا الدعارة السياح هيقول لنا ليه اوعى اوعى واحد يقول لك صندوق النقد الدولي هو بالنسبة لنا هو رئة الحياة هو شريان الحياة دلوقتي لو احنا ما اخدناش القرض الربوي ده هنروح في داهية اوعى اوعى يا صديقي اوعى يفهموك ان انت لو مشيت على الحلال والحرام هترجع ورا لا لو مشيت ضد الحلال والحرام هتتوه وهي نظرية الأواني المستطرفة اللي أنا عملت لك إياها قبل كده وقلت لك لو ما فيش دين ما فيش أخلاق في رشوة في ظلم في ضغي في قتل في سرقة في تحرش في زنا في انهيار أخلاقي في انهيار اجتماعي في عدم إتقان في في في يساوي ضياع مجتمعي وضياع الأرزاق عرفت يا اللي بتقول أنا مؤمن بأن الله هو الرزاق مقتضيات الإيمان الأربعة بأن الله هو الرزاق هتقول لي الله ده الموضوع كبير بقى اه الموضوع كبير عشان كده انا عايزك تاخد بالك معايا بقى من اللي جاي لان اللي جاي مهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي عايزك تجيب ورقه وقلم وتكتب معايا بقى اهم نقاط في درسنا النهارده الا وهي نقاط مفاتيح الرزق كيف تصبح غني كيف تصبح مليونير انت بتشتغلني يا شيخ ولا ايه مليونير ايه بس ده طب بس يا رب اكل بس يا رب ان شاء الله هتاكل بقلاوه وهيفتح لك ولو عملت باللي بقوله لك ده وايقنت فيه بكره تبشرني وتقول لي جزاك الله خيرا ومش بعيد تعزمني كمان وتقول لي تعالى يا عم علشان انت دلتني على الطريق الصح انا معاك مفاتيح الرزق هل الرزق مفاتيح نعم للرزق مفاتيح إن لم تتعلم هذه المفاتيح هتبقى من المغفلين الكتير قوي قوي قوي قوي في العالم اللي بيتعاملوا مع ربنا بقانون رب الفاعل إن أعطاني عبدته وإن لم يعطني كفرته وإن قلل أو ضيق علي في الرزق تضجرت وتسخطت عليه طب الحل إيه؟ حل بسيط خالص خالص خالص أن تتعلم مفاتيح الرزق بس قبل ما أعلمك الصنعة دي هقول لك خلي بالك أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب بسبب وبغير سبب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني ما تجيش تقول فلان اشمعنى ربنا عطاه مش بتاعتك لو ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أعطى فلان ملايين الدنيا فعمل مصنع كبير هو رئيس مجلس إدارته فجه يصرف حوافز فد لفلان مكافأة عالية دون زملائه هيجوا زملائه يقولوا اشمعنى يعني اداله ليه يعني يا اخي لا اله الا الله هيترد رد يعني طبيعي واحد يا عم بيتصرف في ماله من حكم في ماله فما فما ظلم إذا كان ده أنت بتقبله مع العبد فكيف لا تقبله مع الرب سبحانه وتعالى أكرر للرزق مفاتيح اتعلم المفاتيح المفتاح الأول واحد التوبة إلى الله والاستغفار له سبحانه وتعالى بالقول والفعل الاستغفار يا أصدقائي إزالة هم وتفريج غم واطمئنان قلب ورضا رب الاستغفار سبب من أسباب التوفيق للرزق الحلال جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من قرآن كريم انت بتصدق القرآن انت موقن ان القرآن ده كلام الله هتقول لي امال ايه هقول لك اذا كنت تصدق ان القرآن كلام الله فالدرس ده كل النهاردة من القرآن ومن صحيح سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الإيمان والتقوى سبب من أسباب رفعة المجتمع ومن أسباب زيادة الرزق في هذا المجتمع وقال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الاستغفار سبب لكل هذه الأرزاق الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا أنا عايزك من الآن تستغفر الله تبارك وتعالى على كل ذنب وكل خطيئة وعلى كل معصية وكل كبيرة أنت ارتكبتها بس أنا جميل أنا تاريخي وحش أنا سجل السجل بتاعي وحش قوي أسود مفيش حاجة كده بيني وبين ربنا خلاص من الآن نحاول بقى ان احنا نقفل السجل ده ونفتح السجل تاني مع ربنا سبحانه وتعالى كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر تخيل انت عمر بن الخطاب بيقولوا عنه كده لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر طب لما أسلم عمر بقى الرجل الثالث في الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما يعني الواحد ممكن ربنا يغفر له اه بس اول حاجة اول قانون اول مفتاح علشان باب الرزق يتفتح اول قفل هيتفتح عن طريق التوبة والاستغفار دي واحدة القفل الثاني اللي هيتفتح علشان بقى نبدأ نفتح كده المحلات ونفتح المصانع ونبدأ نشوف شغلنا عشان ربنا يكرمنا كده بوظيفة رقم اثنين التقوى التقوى التقوى أن تجعل بينك وبين ما حذر ربنا وما حرم ربنا سبحانه وتعالى وقاية عارف انت تضرب بينك وبين المعاصي وبينك وبين الذنوب بساتك وكل ما تعمل حاجة غلط ترجع والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تبقى دي قاعدتك ما تبقاش عاصي بجح لأن العاصي نوعين عاصي منكسر إذا ذكر بالله تذكر وعاصي بجح دي تقول له عم اتق الله يا شيخ انت هتعمل فيها واطي عليا ولا ايه يا عم اللي هيحاسبني فوق يا عم يا عم مالكش فيه يا عم يا عم كل واحد حر يا كل واحد يخليه في حاله يا عم يا ارهابيين يا متطرفين يا متخلفين يا ولاد نقط نقط نقط نقط اتق الله اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد اتق الله التقوى سبب الرزق جبت الكلام ده منين؟ قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لو حضرتك اتقيت ربنا وبطلت التبرج والسفور محدش هيتحرج بيه وهيجيلك كل الناس النظيفة العرسان المحترمة اللي بتدور والله والله والله والله عليك عليك انت بس اوعي تبرجي اوعي تستجيبي للضغط اللي بيضغطوا بيه عليكي في الاعلام وفي التعليم وفي التثقيف علشان يعملوكي سلعة بيستغلوها في ضرب الاسلام اوعى حد يضحك عليك يخليك تبيع حاجة حرام في معلق علشان اصل ده اللي هيمشي لي المصلحة يا شيخ انا عندي كهرباء يا شيخ يا عم سيبك بقى من الدرواشة دي خلي بالك خلي بالك لو ما اتقتش ربنا وما اتقتش ربنا في الميزان وبعت حاجة حرام ومشيت على حلك على حل شعرك وعملت غسيل اموال و و و و خلي بالك لن يفتح لك ولن يبارك لك في الرزق ثالث مفتاح للقفل الثالث علشان ربنا يكرمنا ويوسع علينا في أرزاقنا التوكل الشرعي على الله التوكل الشرعي على الله قالوا حقيقة التوكل ايه قالوا حقيقته هو تعلق القلب بالرب في جلب الرغائب ودفع المصائب مع الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية الله تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى في جلب الرغائب لأنه سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الخير ودفع المصائب التي تصيبه في هذه الحياة مع الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية ما تقوليش أكل ونوم يديك دبلوم من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أدمان أنا أقعد يا مولانا في بيتي وربنا هيبعت لي رزقي لغاية عندي لا لا لا لا لا خالص أنت فاهم غلط أنت محتاج إن أنت تظبط محتاج إن أنت تظبط المسألة دي خالص مسألة ضبط التوكل الشرعي والأخذ بالأسباب طيب ما الدليل على أن التوكل الشرعي سبب من أسباب سعة الرزق ومفتاح من مفاتيح مغاليق الشر قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه هو المتكفل به بأمره برزقه بحاله بسعادته بزواجه بأولاده هو المتكفل والمدبر له سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنصدش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدة رسول الله حبيبة رسول الله بيقول لك ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده الله طب ده نبي يا عم الشيخ ده نبي والنبي ده المفروض انه ايه انه يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح له وينزل له يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذا القانون ليعلمنا وليعلم من وراءنا ان القانون ده ماشي على اي حد ماشي على اي مخلوق لازم تأكل من عمل يدك تأكل حلال من عمل يدك وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا لو أنكم توكلتم على الله حق توكله إيه اللي هيحصل هتفتقروا هتتدروشوا بقى يا عم الكلام ده كان أيام النبي بقى من 1400 سنة بقى يا عم سيبك من الكلام ده بقى احنا في القرن الواحد وعشرين ده احنا في القرن الواحد بقى سيبك من الكلام ده طب سيدنا رسول الله بيقول لنا بيقول للموقنين بيقول لأتباعه لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاصا الله الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل دي قاعدة من يتوكل على الله الله سبحانه وتعالى يكفله ويدبر له أمره ومن يتوكل على الله فهو حزبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كذلك من أخذ بالأسباب الشرعية والكونية رزق بإذن الله من حلال السيدة مريم عليه السلام خاطبها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات فقال فناداها من تحتها أن جعل ربك تحتك ثريا و هزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا الله فكلي واشربي وقري عينك السيدة مريم الله علمها أن تأخذ بالأسباب الشرعية والكونية حتى ترزق إذا الجزاء من جنس العمل رابعا المفتاح الرابع من مفاتيح الرزق مفتاح مهم جدا جدا جدا وكل المفاتيح اللي احنا قاعدين بنقولها دي لو ما حققناش هذا المفتاح مش هيتفتح لنا الباب ده عارفين الاغنيه بتاعت زمان افتحوا لي الباب ده بابا قفل ماما قفل بالمفتاح هي دي كل المفاتيح بتاعه الرزق لن تفتح لك الا لو حققت المفتاح ده يا ترى المفتاح ده أكثر مفتاح المفتاح الذهبي مفتاح اليقين اللهم ارزقنا جميعا اليقين يا رب وارزقنا الصدق اليقين سبب من أسباب بل هو أبرز أسباب سعة الرزق اللي هيفتح لك مفتاح الرزق اللي هيشيل لك الجلخ بتاع الفقر اليقين قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وقال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الله الله الله تعالى قدر الأقوات وخلقها وبارك فيها في أربعة أيام سواء للسائلين وقال سبحانه آية تنفذ الصدر وتنزل على القلب المضطرب الشاك في الرزق فتزيده ثباتا قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أي أيوة والله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كل الخزائن اللي تخيل ما تخيلهاش خزائن لله ملأى لا تغيب الله سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى المهم ان انت بس تجتهد ان انت تقتنص من رزق الله ومن بركات الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يوما مضغة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يوما نطفة أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتابة أربعة يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد يعني حضرتك في بطن أمك مكتوب لك رزقك وأجلك وحضرتك شقي أو سعيد الله خايف ليه ومضطرب ليه ده انت ليك رب يا عم هو انت ملحد هو انت زي العيال اللي طلعت المقدر جديد بتقول ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع ولا اله لهذا الكون لا والله ده انت ليك رب ليك رب جليل قدر لك رزقك وانت في بطن امك بل وانت في عالم الذر قدر الله لك ذلك قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنه سبحانه وتعالى وقد حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث جميل أوي أوي أوي أوي نفسي كل أخ يكتبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد طر مما يطلبه أجله الله إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله فلماذا التشكك والتفخط على قدر الله أنا عارف إن في غلاء للأسعار بذنوبنا ومعاصينا وجشعنا وتسلط الظالمين بعضهم على بعض وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الطين من عينة الناس على دين ملوكهم لما يبقوا فجرة الملوك يبقوا فجرة والملوك لما يبقوا فجرة ممكن يبقى الناس فجرة ليست قاعدة لأن في حديث كده بيروج إيه والحديث الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه كما تكون يولى عليك لا هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ممكن واحد يبقى راجل صالح زي عمر بن عبد العزيز ويولى على أقوام وبعد كده يصلحه وممكن واحد زي الحجاج بن يوسف الثقفي يولى على ناس صالحين فليست قاعدة ان الحاكم الظالم يأتي لشعب ظالم والحاكم الصالح يأتي لشعب صالح لا إذا إحنا محتاجين يا إخوة إن إحنا نتعلم اليقين علشان الله يفتح لنا أبواب الرزق خمسة من مفاتيح الرزق صلاح النية وصلاح القلب أنا عايزك تطهر الحتة اللي هنا دي الحتة اللي مليانة حقد وغل وكبر وحدث وعنطبة ومظهرية جوفاء واستعلاء على خلق الله يا عم سيبها لله بس اهدى كده وقول يا رب ده انت زي زيك انت عبد هو علشان انت بدبورتين وانا معيش دبورتين يعني تقوم عليا علشان انت راكب عربية مش عارف ايه ومصد دم الغلابة عن طريق الاحتكار وعن طريق رفع الاسعار و انت فاكر يا عم ان انت سيبارك لك يا عم توب فوق فوق توب وفوق لو دامت لغيرك ما وصلت إليه أصلح قلبك وحسن نيتك قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ستة من مفاتيح الرزق خلي بالك من المفتاح الجميل ده مفتاح خطير خطير وهو حسن الظن بالله ان حضرتك تحسن ظنك دايما بربنا حتى لما تبقى مكروب قول يا رب ملناش غير ايه ملنا غيرك يا الله ارفع الشعار ده ملناش غيرك يا ربنا ملناش غيرك قاعدين بناكل في خيرك وملناش غيرك فيا رب حسن ظننا بك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أنت بحاجة إلى تحسين الظن بالله سبحانه وتعالى ومن الدليل الذي يدلك على أن حسن الظن بالله من أسباب سعة الرزق لو حضرتك قرأت قصة سيدنا إبراهيم لما أمر أن يخرج بزوجه وولده إلى صحراء لا أنت فيها ولا أمين لا ماء فيها بارد ولا ظل شارد لك أن تتخيل أن هذا النبي يخرج هو وزوجه وولده الطفل الرضيع ثم يتركه بأمر من الله سبحانه ولما كان إبراهيم الخليل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يا إخوة نفذ مباشرة أمر الله ووصية الله سبحانه وتعالى السيدة هاجر بتقول له إلى من تكلنا انت سيدنا فين في المكان ده فسكت ونظر إلى السماء فقالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم فردت في يقين وحسن ظن بالله فقالت إذا لن يضيعنا سيدنا إبراهيم مشي مباشرة يقوم ربنا سبحانه وتعالى يكافئها ويفجر ماء زمزم يرسل سيدنا جبريل فيفجر لها ينبوع زمزم علشان تشرب منها وتعيش هي وولدها سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ما أحسن العبد الذي يحسن ظنه بالله حتى وإن ضاق عليه الرزق أبو حازم جاءوه يوما فزعين فقالوا له يا أبا حازم يا أبا حازم فنظر إليهم قال ما لكم قالوا غلت الأسعار زي اللي بيتقال دلوقتي فقام أبو حازم فتوضأ وهم أن يصلي فقيل له يا أبا حازم غلت الأسعار فرد عليهم ردا جميلا رد العبد الذي يحسن الظن بالله قال إنني أعبده كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني يرزقني في الغلاء والرخص ما أحسن الظن بالله في وقت يسيء فيه الناس الظن بالله سبحانه وتعالى اللي يقول لك وربنا خلق الكون ونصبه اللي يقول لك هو بيعمل فينا ليه واحدة وقفت مسكت إزازة الدواء وراحت واقفة كده وقالت هي مريضة قوي ربنا يشفي مرضانا وارضى بالكيم يا رب وقفت لما أطباء قالوا لها إن هي عندها الكانسر سرطان راحت فاتحة غرفة غرفة أو غرفة الأوضة اللي كانت قاعدة فيها وراحت ماسكة إزازة الدواء ووقفت وبصت ربنا وتقول له أنت بتتحداني ليه؟ كفرت بالله عايزك تتعلم إحسان الظن بالله سبعة الاجتهاد في العبادة سبب من أسباب سعة الرزق العبادة يا أصدقائي مش مجرد ركعتين ودمعتين والدروشة اللي بعض الناس فهمها خلي بالك خلي بالك لحسن العلمانيين الدراويش بيضحكوا عليك وبيخلوك تتدروش انت كمان وتفهم ان العبادة هي مجرد الاسلام الشعائري مجرد الصيام والصلاة وبتاع الموضوع على كده لا لا لا لا ده العبادة بتتسع لتاخد كل الحياة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ده أنا ممكن يكون نوم عبادة يا راجل نوم نوم عبادة قالوا آه سيدنا سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه يقول إني لأحتسب من نومتي مثل ما أحتسب من صومتي يعني الموضوع بجد آه بجد يعني انت ممكن تبقى بتاكل ويبقى اكلك تعبان عشان تتقوى على عبادة الله وعلشان تقدر تنزل وعشان تقدر تشتغل وتصرف على عيالك من حلال وعلشان وعلشان وعلشان طب يا عم ما تقول لي يا عم لافين يا عم كيف يكون عمل عبادة خلي بالك بقى الحكاية عمل عبادة ايه تيجي تقول لواحد يا عم تعالى صلي يا عم العمل عبادة انت عايزني اقوم واسيب مصالح الناس عشان اصلي ربنا قال لكم كده يا ظلمه يا اللي فاهمين الدين غلط يا متشددين انا تبع الامام البحبحوني الإمام البحبحوني طلع في التلفزيون مع الأستاذ ملوش لازمة وقال لا خلي بالك يعني انت ربنا قال لك ان انت تقعد وتضيع مصالح الناس لا لا لا لا خالص انا هقوم واتوكل على الله اقضي مصالح الناس وده اهم من الصلاه والعمل عباده الكلام ده صح الكلام ده غلط واحد فتح محله وجه الاذان اذن وما قفلش وصلى ويقول لك اصل العمل عباده واحد قاعد يشرب شيشة ولا قاعد بيلعب بلاي ستيشن ولا بياخد درس طب يا عم الصلاة العمل عبادة كيف يكون العمل عبادة قالوا بثلاث شروط واحد أن يكون العامل مخلص لله في عمله اثنين أن يكون العامل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله ثلاثة أن يكون صادق العزيمة أربعة أن يكون عمله حلالا لا شبهة فيه وبهذا يكون العمل عبادة تخيل أن العبادة سبب من أسباب سعة الرزق ومفتاح من مفاتيح الغنى قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قدم السبت تلاقي الحد قدم العبادة الله يرزقك ثمانية المفتاح رقم ثمانية مفتاح مهم جدا جدا جدا ويفتح لك أي باب مقفول للرزق مفتاح الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من التكاليف التشريعية العملية الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله مبروك يا عم ألف ألف ألف بركة وإن فسدت فسد سائر عمله لا إله إلا الله يبقى صعب في الاختبار الأساسي تخيل واحد ما بيصليش وبدح وبيقول له عايزك ترزقني يا عم ملايين الناس ما بتصليش يا عم خلاص هم اللي بيصلوا بس اللي هيرزقوا انتوا فاهمين الدين غلط طب يا سيدي فهمنا الدين الصح الدين الصح بيقول لنا ان الصلاة من اسباب سعة الرزق يا راجل يعني لو قفلت محلي وقت الصلاة عشان اروح اصلي في المسجد مع المسلمين جماعة الله يوسع عليا في الرزق ايوه نعم جبت الكلام ده منين قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله أكبر هل تصدق الله يلي ما بتصليش هل تصدق الله يلي بتسمع الأذان بيقول لك اليمين وتطلعه من ودنك الثانية وتقول لي ربنا خلقتني ود هل بتصدق الله لما يجي واحد يقول لك تعالى صلي تقول له الصلاة بالعرض مش بالفرض أنا حر أصلي ما اصليش ما تفرضش عليا يا الله يا تاركا لصلاته إن الصلاة لا تشتكي وتقول في كل وقت لعن الله تاركي لعن الله تاركي الحل اضبط الصلاة أصل أنا عندي مشاكل أصل أنا مش طاهر أصل أنا نزلت من البيت وأنا كنت إيه على جنابه اصل انا اصل شوف انا ماشي مع بنت اصل انا عندي كورس اصل انا مكسل أه شوف بقول لك ايه سيبك بقى من البكش ده كله بقى هتصلي ولا لا ها هتلف على مين هتلف على عبد زيك لا يملك لك ضرا ولا نفعا يا عم فوق بقى الصلاة من أسباب سعة الرزق من أسباب الفق- الفقر المجتمعي الموجود الآن في مصر وكثير من الدول إن الناس ما عادتش تصلي يا راجل ده في ناس ما بتصليش الجمعة وعايزة ربنا يرزقها وبتشتكي الغلاء وبتشتكي تسلط الظالمين وبتشتكي وبتشتكي يا عم فوق بقى فوق صلي علشان ربنا يرضيك ويكرمك ويوسع عليك ويبارك لك في رزقك في أهلك في مالك في صحتك في قوتك في مناعتك المفتاح التاسع من مفاتيح الرزق نقل الخطى إلى المساجد كثرة الخطى إلى المساجد يا كثرة الخطى إلى المساجد من أسباب سعة الرزق آه والله هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي صححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل إن عاشوا كفوا وإن ماتوا دخلوا الجنة أول واحد رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله والثاني رجل خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله والثالث رجل خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله كثرة الخطى إلى المساجد يا مسلمين يا اللي ما بتصلوش في المساجد يا اللي بتصدقوا بعض الناس ان بيتقال دلوقتي ان المساجد أوكار للتطرف والإرهاب لن يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفتاح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح من خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح المفتاح العاشر من مفاتيح سعة الرزق المتابعة بين الحج والعمرة يا الله والله توصلوا الرسالة دي لخالد صلاح والعلمانيين اللي بيقول لك لن تركع مصر لن تركع مصر الميل يعني لله ولا الميل لن تركع مصر وبيقول لك ايه المانع ان احنا نوقف يا عم الحج والعمرة وبدل ما احنا قاعدين نكرر الحج والعمرة يا عم وقف يا عم وطلع لك الشيخ البحبحوني قال لك شوف يجوز يجوز يجوز لولي الامر انه يعطل شعيرة الايه العمرة والحج يا إلهي احنا كان في الدين اللي احنا نعرفه من واحنا اطفال بني الاسلام على خمس منهم وحج البيت من استطاع اليه سبيلا ده المتابعة بين الحج والعمرة دي من أسباب سعة الرزق ومن أسباب نفي الفقر عن الفرد والأمة والمجتمع بتصدقوا الناس دي ولا بتصدقوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد يعني اللي بتشتكي وبتقول نفسي اتجوز واحدة محترمة روح البيت الحرام وقول له يا رب ارزقني إذا مش عايز اقول لكم سر كده اقول لكم يلا مش مشكله زوجتي تزوجتها لما كنت مسافر عمره انا وبعض الدعاة وكانت والدتي ربنا يديها الصحة والعمر المديد على طاعته كانت معايا فرأت أختا صالحة دينة دائمة البكاء في صحن الكعبة من خشية الله من فضل الله فسبحان الله رق قلبي يعني رق قلب والدتي وسبحان الله شرح الله صدرها وسبحان الله تزوجت هذه المرأة الصالحة جزاها الله خير الجزاء شفت يا أخي مسألة الزواج أي والله دي مسألة مهمة مسألة إن واحد يقول لك طب أنا هتجوز منين العبد الفقير كان بيقول نفس الكلمة دي ولكن الله علمني درسا أن الذي يزوج ويعين هو هو الله خد بس الخطوة الأولى وسيفتح لك الباب بغير حساب يا ابني أنت بتتعامل مع ملك الملوك مع الرزاق ذو القوة قوة المتين سبحانه وتعالى طب بقى خد بقى المفتاح ال 11 بقى اللي في ايديك وتقدر تعمله كل يوم والله العظيم أي والله والله العظيم سبحان الله والله العظيم مفتاح تقدر تقوم به بالليل والنهار مفتاح بر الوالدين مفتاح رائع للرزق تروح لابوك وامك وتبوس ايديهم كل يوم وتبوس راسهم وتبوس رجليهم سيدنا رسول الله بيقول من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه بس انت ما تعرفش يا شيخ ده بيعاملوني معاملة وحشة قوي ان شاء الله يكونوا بيضربوك هم أبويك ولن تدخل الجنة إلا بالإحسان إليهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بس بيقولوا لي يا شيخ ما تصليش في الجامع وما تسمعش كلام الشيوخ والكلام ده بيقول لك لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن البر حينئذ ان انت تعطيهم اذا طلبوا منك معصية الله سبحانه وتعالى عشان تدخلهم الجنة 13 المفتاح 13 بس انا ما بحبش رقم 13 يا شيخ اتق الله يا اخي اتق الله مش حاجة اسمها التطير والتشاؤم ب 13 ورقم 3 وبومة والكلام الخيبات ده ده لا يجوز المفتاح رقم 13 زي الفل مفتاح ايه بارفكت هيفتح لك على طول ابواب الرزق وهو الانفاق في سبيل الله الله اكبر مفتاح الانفاق في سبيل الله طلع من تحت البلاطه يا عم الشيخ بلاطه ايه ده ده احنا هنبيع البلاط قريب هنبيع بلاط البيت سيبها لله هتفرج هتفرج والله والله هتفرج إن مع العسر يسرا الأمة محتاجة إن هي ترجع بس ترجع بس خطوة لربنا وربنا سبحانه وتعالى سيأتي بكل خير لها قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أكد الله تبارك وتعالى في هذه الآية بثلاث مؤكدات دالة على أن الرزق سيأتيك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين لا إله إلا الله الرزق سيأتيك والله والله العظيم سيأتيك تصدق ولو بصدقة يسيرة الصدقة تطفئ غضب الرب لما تحس كده ان حياتك مشقلبة والدنيا مش مظبوطة طلع يا عم شيخ إن شاء الله حاجة بسيطة وتصدق في موضع الصدقة وربنا يأجرها وربنا يتقبل منا ومنك ويصرف عنا وعنك السوء يا رب قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك بس احنا يا شيخ اتعلمنا اللي يعوز البيت يحرم على الجامع ده مثل اللي طلعه بخيل بيح بخيل وجلد لا اللي يعوزه الجامع يحرم عليك اتعلم ان ديني اهم حاجة انفق لمصرته انفق لمساعدة الفقراء والمساكين والله سيعطيك أضعاف مضاعفة في الرزق المادي وفي الرزق الصحة والمعنوي ورزق الذكاء ورزق راحة البال ورزق الزوجة الصالحة والبنت المؤدبة والولد المحترم أبشر المفتاح رقم 14 هانت خلاص خلاص ما عادش إلا حاجة بسيطة المفتاح رقم 14 من مفاتيح الغنى والثراء الإنفاق على الجادين من طلبة العلم والدعاء إلى الله إخوانا أنتوا عاجبكم إن يبقى القساوسة والحصانات راكبين أحسن عربيات والدعاء إلى الله بيتشعبطوا في الميكروباصات عجبك إن شيخ المسجد بتاعك بيجي بجلابيته مكسرة ومكسور العين لأنه يا عيني فقير ومحتاج إخواني نصيحتي لكم ودي نصيحة أخ بيحبكم في الله أكرموا الدعاة إلى الله وأكرموا طلبة العلم انت عايزنا ان احنا نعمل جيل من البلطجية يا شيخ ولا ايه لا يا اخي العالم والداعية يقوم بفرض كفائي في الامة محفظ القرآن بيقوم بفرض كفائي في الامة الرجل الذي أوقف حياته لتغسيل الموت بيقوم بفرض كفائي في الأمة الرجل اللي أوقف حياته علشان يتابع الفقراء الفقراء والمساكين والجمعيات الخيرية ويصلح بين المتخاصمين أوقف حياته لذلك ده فرض كفاية على الأمة إن هي تنهض بيه وإن هي توفر له حياة كريمة علشان يقدر يكمل رسالته قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يقوم الشيخ محمد رشيد الرضا العالم الجليل صاحب تفسير المنار يفسر الآية ويقول إن المتفرغين للعلم الشرعي يدخلون تحت طائلة قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا بس يا شيخ احنا اتعلمنا من واحنا صغيرين في كي جي 1 وكي جي 2 إن في واحد راح للنبي وقال له أخويا كان في الجامع قاعد يصلي على طول وما بيخرجش للشغل فالنبي قال له خلي بالك أخوك ده مش هتنفع له صلاة وانت أعبد منه لأن العمل عبادة آه ده مثل العلمانيين إنما النبي ما قالش كده أمال النبي إيه النبي قال روى الإمام الترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فجاءه رجل ومعه أخوه فقال له يا رسول الله إني لأشتكي إليك أخي أنطلق فأحترف وهو جالس يتعلم منك ويتعبد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فلعلك ترزق به اذهب فلعلك ترزق به وقال عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم وصيامهم ودعائهم اوعى اوعى ما تنفقش على الناس الصالحين والدعاء وطلبة العلم واوعى تستجيب للكلام الفارغ اللي بيقوله لك ده واوعى من باب اولى ان انت ما تنفقش على الفقراء وما تنفقش على قرايبك واوعى لما جدتك أو حد كبير يكبر عندك ترميه ضمن المسنين اوعى يا أخي من أسباب سعة الرزق المفتاح الخمستاشر الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا زي ما قلت لكم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أحسن إلى الفقراء يحسن الله إليك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 16 مفتاح مهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي هيجيب لك فلوس كتير وهيجيب لك رزق وفير وسيبارك الله تبارك وتعالى في رزقك ومالك وأهلك الدعاء يا أخي عمرك رفعت إيديك لربنا وقلت له يا رب قاعد تشتكي طوب الأرض تشتكي ربنا طوب الأرض يا أخي قاعد تشوف فلان اسكت العيشة واللي عايشينها والدولار والجنيه وكيلو الجبنة بقى بكام وكيلو الفول بقى بكام وكيلو العدس بقى بكام و و و يا عم عمرك رفعت ايديك لربنا وقلت له يا رب بدل ما انت قاعد تقول يا عم لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تنضغ الله يغضب إن تركت سؤاله وإذا سألت بني آدم يغضب وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه سيدنا إبراهيم كان بيدعي ربنا يقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال النبي عليه الصلاة والسلام هو يدعو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغناه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بتعمل زي النبي يا أخي أنت مش بتقول أنا مسلم وبحب النبي واللي يحب النبي يزق ما تعمل زي النبي يا أخي وترفع إيدك لربنا يا أخي وتقوم تصلي بالله ركعتين وتقول له يا رب كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة يا راجل ده المشركين المشركين المشركين يا راجل اللي بيقعدوا يتريقوا عليهم في في التلفزيونات كانوا لما بينزلوا لعرض البحر كانوا بيرفعوا ايديهم لربنا وبيدعوا الله مخلصين له الدين فلما ربنا كان بينجيهم كانوا بيشركوا بيه يعني هل مشركي قريش يبقوا احسن منك يا اخي ادعي ربنا قول يا رب قول يا رب هو الذي بيده ملكوت شيء كل شيء المفتاح السابع عشر من مفاتيح الرزق الزواج الزواج من مفاتيح الرزق انت متأكد من الحكايه دي؟ اه بس انا اصحابي كلهم بيقولوا الجواز هيخرب بيتي والجواز سجن ومسؤوليه واوعى تغلط الغلطه دي غلطه وندمان عليها يا اخي اتق الله الزواج من اسباب الرزق بنص كلام الله وكلام رسول الله هل تصدق الله هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هل تصدق الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف الناكح يريد العفاف اللي عايز يتجوز عشان يعف نفسه عن الحرام وعن المصايب المجتمع التكالانس اللي احنا عايشين فيه ده جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يثبته وأن يتقبل منا ومنه وسيكون الزواج سببا من أسباب سعة الرزق بإذن الله ابدأ بس وخذ بالأسباب ابدأ من أول الصف منك البدء وعلى الله التمام 18 من أسباب سعة الرزق حسن الخلق وبالذات خلق الصبر والصدق خلقين صعبين جدا تخيل انت لما المجتمع كله يبقى من حواليك بيغلي والمجتمع كله ضايع والناس بتكذب وقاعده تلف على بعضها و و و وتحسن خلقك ده مفتاح من مفاتيح سعة الرزق والله العظيم لما تلاقي كله قاعد يلف ويدور وكله بيكذب واللي يقول لك ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك واللي يقول لك بقول لك يا شيخ اصل لو قلت الصدق مش همشي مع الناس احنا الدنيا فاسده طب الحل ايه كده يا شيخ ليك فهلاوي الرزق حب خفية يا شيخ خد بعقل حلاوة اعمل مصدايا آه أصدقك ولا صدق ربنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك أن يعجل الله له برزق عاجل أو آجل لا وكمان الصدق والأمانة من أسباب الرزق قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما خلي بالك الصدق والأمانة والخلق الحسن من أسباب سعة الرزق بنص حديث رسول الله وأنا عارف إن أنت بتصدق رسول الله وكمان الناس المحترمة كلها لما تعرف إن أنت تاجر صدوق أمين الناس كلها هتجيلك احسبها صح 19 أقم شرع الله في نفسك ومن تحت ولايتك ترزق آه أنت تبع الإخوان يا شيخ انا حسيت كده انا حسيتك برضه لقيتك بتقول بقى شرع الله و... والشعب يريد شرع الله فحسيت ان انت تبع الناس دي لا يا اخي انا عايز اقول لك انت حاجه ليك انت حاجه انت ليك انت اخ ليا في الله يبقى احنا الاثنين اخوان في الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه واحنا الاثنين يجب ان احنا نفهم ان المسلم لا يثبت له الإسلام إلا إذا استسلم لله واحتكم إلى شرعه يعني ما يبقاش مسلم أصلا ما يبقاش مسلم أصلا لو قال افصل الدين عن الحياة افصل الدين عن السياسة افصل الدين عن الاقتصاد نفتح يد عارة نعمل مصانع خمور نعمل سياحة شواطئ عراء ندورها اجيبها كده مشيها على حل شعرها مالكش فيه ايه اللي دخل الدين في الاقتصاد انا عايز اكل عيالي الدين بتاعك ده الحلال والحرام هيقتلونا عيالي آه من يوم ما سيبنا الحلال والحرام والدولة في الناس والاقتصاد مخترق والمجتمع بيضيع وبينهار آه طب انت بتقول لو استقمنا على الشريعة الله تبارك وتعالى سيفتح علينا نعم قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وربنا بيقول آية في كتابه فقال سبحانه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يا أخي يا أخي استقم على شريعة الله شريعة الله كلها خير وبركة فعلا عشرين الجهاد في سبيل الله انت بتقول ايه يا راجل سمعني تاني الجهاد في سبيل الله بتقول ايه الجهاد في سبيل الله نعم مفتاح الجهاد في سبيل الله من أعظم مفاتيح الرزق جبت الكلام ده منين يا إرهابي يا متطرف يا متخلف يا رجعي قلت لهم أنا جبت الكلام ده من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من قال فأمري ومن تشبه بقوم فهو منهم والحديث رواه أحمد والبيهقي والصحاوي وابن, وابن أبي شيبة وصححه الألباني الجهاد الشرعي سبب من أسباب الحفاظ على دين الأمة وكسر شوكة عدوها الذي يستطيل الآن على العالم الإسلامي شرقا وغربا فإذا جاهد المجاهدون في سبيل الله فتحت لهم أبواب الرزق كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين المفتاح الحادي والعشرون الولاء والبراء الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين والظلم والظالمين والفساد والمفسدين قال الله تبارك وتعالى للدلالة على أن الولاء والبراء ده سبب من أسباب سعة الرزق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام حتى عامهم هذا اخبل فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلى قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم والمعنى امنعوا المشركين من دخول المسجد الحرام ومن جزيرة العرب ولا تخافوا الفقر وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله لا تقدموا مودة أعداء الله من اليهود والنصارى والعلمانيين والظالمين والملحدين على أهل الإسلام أبدا فإن فعلتم ذلك رزقتم المفتاح الثاني والعشرون الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر من أسباب سعة الرزق بس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزبة دي خلاص تقاليد بالية وبعد ده تدخل في الحريات الشخصية ده تخلف ورجعية احنا كده رجعنا لورا اقول لك كلامك غلط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى لنا حديث الثلاثة الذين أمريتوا إلى الغار فهم جوه الغار جت صخرة فأطبقت على الباب قفلت الباب فقالوا لبعضهم إنه لا ينجيكم الله من هذا إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فواحد قال اللهم إن كنت تعلم أنه اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني بعد ذلك يطلب أجره فقلت اعمد إلى تلك البقر ففق فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها أخذ الفلوس ولمها له وما قالوش فوت علينا بكرة وابقى قابلني بقى مالكش حاجة عندي قال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا والتالي جاي اللهم إن كنت تعلم أن أنه كان لي أبوان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي تحت قدمي يتضاغروا قاعدين يقولوا لي يلا عايزين آكل وهو قال والله لا أقدم على والدي أهلا ولا مالا فانتظرت حتى طلع الفجر ثم أعطيتهما غروقهما اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه توسل إلى الله بعمل صالح وهو بر للوالدين فانفرج فبال اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب كأشد ما يحب الشباب الرجال أو كيحب كأشد ما يحب الرجال النساء وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت عليها فأتيت بها فدفعتها إليها فمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها تخيل واحد في حال الزنا فبتقول له اتق الله فراح قايم عليه تتوسل إلى الله بالعفة عن الزنا بالعفة عن الدعارة اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فرج عنا ما نحن فيه قال فانفرجت السحرة يا الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرته بالمعروف ونهته عن المنكر فأتمر فربنا فرج مصر عنا رقم 23 وده مفتاح مهم أوي أوي أوي أوي القناعة والتعب خليك قنوع يا أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم يعني أنت مش عايزني أتطلع في الدنيا لا يا أخي خد بالأسباب بس ما تحسدش حد ولما تشوف حد أحسن منك قل الله يبارك له الله يوفقه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن استكفى كفاه الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيقول اللهم اجعل قوت محمد أو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال فلا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام وقد توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي درع النبي عليه السلام كانت مرهونة عند يهودي وتوفي رسول الله وهذا هو الحال المطلوب ان حضرتك تأخذ بأسباب القناعة والرضا والتعفف اليد العليا خير من اليد السفلى يا أخي ما تشحتش يا أخي بطل بقى هذه الخصمة ما تشحتش قول يا رب كده وخليك دايما عفيف وربنا يكرمك المفتاح الرابع والعشرون شكر النعم دايما نشكر ربنا على نعمه قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أنا بكيت بالدموع بجد لما شفت الأستاذ عمرو الليثي كان جايب واحدة ست كبيرة أوي في الصعيد مريضة بتقول إن هي مأجرة أوضة بيطلع لها منها 65 جنيه عايشة بيهم وشيخ الجامع بيديها 10 جنيه يبقى 75 جنيه فبيقول لها يا حاجة أنت عايشة ب 75 جنيه طب أنت مش محتاجة حاجة بتقول له أبدا الحمد لله مش محتاجة أي شيء قالت له الحمد لله وراحت معيطة وبتقول يا رب انصر دين محمد يا رب فقلت والله لا يهزم دين محمد ومثل هذه المرأة تدعوه أبدا لئن شكرتم لأزيدنكم اشكر ربنا باللسان واشكر ربنا بالقلب واشكر ربنا بالجوارح ربنا هيكرمك وهيعصيك المفتاح الأخير ارضى بقضاء الله وقدره ارضى بقضاء الله وقدره يا أخي الكريم لما الدنيا تغلى حاول تاخد بالأسباب بس خد برضه بأسباب القناعة حاول ان انت ازاي تظبط مصاريفك حاول حاول ازاي ان انت تظبط احوالك ارضى بقضاء الله وقدره واجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى سلوك العقلاء عند وقوع الغلاء هو اللي انا قلته ده 25 مفتاح 25 مفتاح ممكن يخلوك وممكن يخلوك من احسن الناس في الدنيا دي وكمان في الآخرة تبقى ملك في الدنيا وملك في الآخرة يا ريت كل واحد سمع مني ال 25 حاجة دول يفرغهم وينشرهم ويبدأ يطمن الناس على مفاتيح الرزق الحقيقية الصحيحة واعمل كل المفاتيح دي بيقين اوعى تجرب ربنا الله لا يجرب الله صادق سبحانه وتعالى اعمل الكلام ده وربنا هيكرمك وهيفتح عليك وهيرضيك أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليك وأن يرزقني وإياك من حيث لا ندري ولا نحتسب أسأل الله تعالى أن يشرح صدري وصدرك وصدور المسلمين لكل خير وهدى يا رب العالمين كل شاب وكل أخت بقول لهم في نهاية اللقاء أنا بحبكم في الله ومستني إن شاء الله مشاركتكم معايا على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك أو على خدمة الوقت خدمة الدين للجميع اللي أنا مشرف عليها ورقمها من مصر صفر صفر اثنين لخارج مصر ومن مصر صفر عشرة واحد اثنين أربعة أربعة تسعة ثلاث ثلاثات إن شاء الله مستني مشاركتكم معايا ربنا يحفظني إياكم ويثبتني وإياكم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته